بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسعد دايما بحضراتكم في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامج نوافذ على هذه الشاشة المضيئة المباركة شاشة قناة الندى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها على المسلمين وأن ينفع بها أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين في دعاء الحقيقة هذا الدعاء محبب إلى نفسي جدا على المستوى الشخصي وكذلك يحبه المسلمون جميعا وفي حالة عبودية عظيمة جدا أنا هقول المقدمة هتعرفوه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول فيه اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ده الدعاء كله المقدمة كل ده ليه ماذا يطلب النبي صلى الله عليه وسلم ده اللي لافت نظر الحقيقة هذا الدعاء العظيم هذا المطلب هذه المقدمة هذا الثناء على الله عز وجل يبقى الطلب اكيد عظيم قوي النبي عايز حاجة يعني يعني لا يماثلها شيء بعد كل ده يقول ايه ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي فده يلفت نظرنا ان اعظم ما يطلب او يطلبه العبد من رب العزة والجلال أن يكون القرآن ربيع قلب كيف يكون القرآن ربيع قلوبنا ونحن نهجره ونحن لا نحاول أن نحفظه نحفظه أولادنا نتقنه كل مشروع حقيقي في حياتنا بجانب السعي والطلب الرزق والشغل والأسعار والقصة دي القرآن يبقى هو الذي صنع هذا الجيل الفريد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وثبت الله به قلب النبي حتى قيل له وجاهدهم به جهادا كبيرا حقيقة ضيفي النهاردة صاحب مشروع مهم جدا استضفته من فترة طويلة في هذه القناة المباركة حول مشروع أو تأسيس ما يسمى بالحصون الخمسة وده كتاب موجود لحضرة الضيف مؤلف وبعده أو رافد له مشروع رسوخ يتعلق المشروع ده بتسهيل أو برنامج لتسهيل حفظ القرآن وإتقانه بشكل ممنهج بشكل علمي وهذه من أعظم خدمات المسلمين لكتاب الله عز وجل أخي وحبيبي الأستاذ الدكتور سعيد حمزة مؤسس الحصون الخمسة في تحفيظ وإتقان القرآن الكريم مرحبا دكتور منورني وأنا في انتظار هذا اللقاء على شوق أي لقاء يتعلق بكتاب الله عز وجل هو ربيع قلوبنا ونور صدورنا مؤكد يعني إن شاء الله دكتور أنا قلت مشروع رسوخ ده هو اللي معانا النهاردة فكرة كده مجملة عن هذا المشروع اللي حضرتك مألف فيه كتاب والكتاب مرفوع على النت وشوية معلومات هتقولها لنا اتفضل يا دكتور
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده جزاكم الله خيرا على هذه الإتاحة الإعلامية للوصول إلى أهل القرآن في زمن يعني اختلط فيه المفاهيم حب وإقبال على القرآن الكريم لكن افتقاد للطريقة والمنهجية وطبعا افتقاد الطريقة والمنهجية البصيرة في حفظ القرآن الكريم قد يفقد المرأة تحقيق حلمه ويجد نفسه قد أفنى أوقاتا طويلة وربما يفنى العمر ولم يحقق هدفه ظنا منه أنه لا سبيل لحفظ القرآن الكريم آه ف يعني نحاول خدمة القرآن آه الكريم وخدمة أهل القرآن الكريم بتقديم آه نموذج عملي وبرنامج مخطط واقعي من قلب الواقع من قلب الحلقات من قلب أسئلتهم هم عشان يعني يقدر يحافظ على أوقاته ويحافظ على عمره ويرى ثمرة تعبه ومجهوده ماثلة أمام عينيه فيفرح بنعمة الله ويستمتع بالقرآن الكريم نعم أنا قبل ما أدخل في التفاصيل عايز أنبه برضو مسألة بتلفت نظري نعم. أن ضغط القرآن على ليس طبعا قلوب الصحابة تربوا بالقرآن العظيم لكن القرآن عمل حالة من الحذر وهو التوجس الشديد عند الكافرين به حتى يحذر المنافقون شوف يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم يعني هذه الحالة النفسية تلبست بالمنافقين المعارضين للقرآن يعني في تعامل مع القرآن بشكل صحيح.
إيجابي أو شكل صحيح.
سلبي فكيف وأمة القرآن اللي فعلا بيحبوا القرآن وعايزين يحفظوه في هذه الفجوة بيننا وبين القرآن هل رصدتم مش مشكلات معينة في بعد المسلمين على القرآن أو عدم الإقبال على الحفظ أو عدم الاهتمام في رصد علمي للمسألة دي والله آه، الرصد مؤشر إيجابي جدا إن في إقبال على حفظ القرآن الكريم وإقبال على القرآن عموما آه، حفظا وتدبرا وسعي في تحقيق آه، مطلوب القرآن من أمر ونهي فالحمد لله تعالى آه، في ده صحوة رصد علمي مش كلام عاطفي لا دي حقيقة ومشاهدة مم.
وحضرتك آه، تقدر ت- تلمسها في واقع مصر وفي واقع كل المسلمين مم.
لكل أنحاء الأرضين مم.
آه، فهذا مشاهد الحمد لله تعالى الحمد لله ف... وده ال... ال... ال- الذي حمس آه، العبد الفقير انه يقدم خدمة لهذا الكتاب آه، نسأل الله عز وجل ان ينفع بها وان يتقبلها آمين.
آه، رسوخ هذا آه، يعني بدأ آه، طالب من الطلاب ال- النبهاء آه، بيحفظ بالحصون الخمسة وأنا أتابعه ف- تغيرت ظروف الحياة من حيث سفر وكذا فحصل آه، انشغال بشيء آه، سفر وترتيب حياة جديدة في مكان جديد ده طالب عند حضرتك اه نعم مم.
ف... فشكى لي خوفه على انه في هيحصل تفلت اعمل ازاي احفظ ارتب اموري ازاي انا خايف على القديم يروح انا خايف على الجديد انا خايف خايف فقلت له آه، رسوخ هذا أنا سميته رسوخ احب اسمي الاسم الذي ينطبع في القلب والذاكره رسوخ انا عايز ثبات في الحفظ والرسوخ ودي لفظة قرآنية والراسخون في العلم نعم.
يقولون فالرسوخ بيعني اطمئنان الحفظ في القلب مم.
موجود معايا في كل مكان مش محتاج جهد في التذكر كما أقرأ الفاتحة بدون جهد في التذكر بانسيابية بسهولة أنا محتاج ال- أي واحد يحفظ القرآن الكريم يسعى بحفظه إلى هذا المستوى إن هو يكون مطمئنا في حفظه انت فأس كده بتكلم الكبار ولا الأطفال؟
أنا بكلم كل من يحفظ القرآن الكريم لا أنا بس سؤالي ده مم.
آه، إما في إحباط سنحبط أو نستبشر خيرا نعم إن ممكن حد كبير ما حفظش القرآن يحفظه على كبر والله أنا حقيقة ويصل ل- ل- لدرجة الرسوخ بتاعت نعم حضرتك الذي ألمسه من الواقع وتحت يدي طلبة وطالبات مم.
السن لا اعتبار به آه، من خلال عامل واقع التجربة اه عامل الحب للقرآن الكريم وعامل الارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يعلم من قلب العبد صدقا وإقبالا فييسر له وتحت إيدي مستندات واقعية آه، ابن 60 سنة وابن 65 سنة يحفظون القرآن حفظا متينا يسيرا يحفظون القرآن يقرؤونه في الطريق وفي المسجد وفي الصلاة في غير صلاة ما تشتاق أن يقرأ بسورة الزمر قرأ ما ما شاء الله.
تشتاق دول اللي تعاملوا مع برنامج حضرتك اللي هو رسوخ آه، تعاملوا مع الحصون الخمسة على الحمد لله مم.
ولكن رسوخ بقى بيقرب المسافات بمعنى واحد يقول لي طب والله انا ما حفظتش بالحصون الخمسه ومحتاج يبقى حفظ قوي طب ما ندي المشاهدين يعني تذكرة بس بالحصول الخمسة سريعة لأن احنا كنا اتكلمنا عنها من سنة أو أكتر يعني اتفضل اتفضل. هو الحصون الخمسه آه، من اسمها حصون تحاصر وتحرس وتحفظ وتصون الحفظ من النسيان ومن جيوش النسيان المقبل عليه من دول انشغالات اللي حفظ فعلا لل... آه، للي بيحفظ واللي حفظ تمام يعني انا بحفظ وببذل جهد شديد آه، اقعد اراجع واعمل واروح للدار واجي و- وبعدين مجرد ما اخش في صوره ثانيه مم.
الاقي الصوره بتتفلت تفلت.
وتودعني مم.
تقول لي خلاص انا كده مرحلتي خلصت لا، انا عايز احافظ عليكي طيب احافظ عليها ازاي ازاي اتوازن بين حفظ جديد ومراجعه قديم و... فرتبت له دي الاحداث إشكالية موجودة عند عندنا كلنا وعند نعم.
الناس آه، كثير يعني آه، هو ترتيب الاحداث بقى مم.
وطبعا اي جهد اقول يعني من منبر هذه القناة آه، اي جهد فاضل وفائض عندك وفره للمراجعة حتى مم.
تحافظ على القيم التأكيد في حفظ القرآن أولى من التأسيس بمعنى يعني أحفظ جديد واستمر ولا أحافظ على الموجود لا أحافظ على الموجود لأنك لو أسست جديدا بطريقتك هذه اللي أنت تحفظ وتترك تحفظ وتترك بدل ما كانت المشكلة في 10 أجزاء بقت في 20 جزء بقت في 30 يقول لك بس المهم اختم وخلاص وبعدين ابقى اشوف اه احيانا بيبقى في حد حريص على انه يحفظ حفظه لامي كده هذا ليس ختم يعني.
حفظا ما يبقاش حفظ هذا ليس حفظا هذا مم.
مسيء في حفظه ونقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته للمسيء صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل ارجع فاحفظ فإنك لم تحفظ ولو لو فرضا يعني ده ربما بيحصلش لكن اخذ اجازه في الحفظ على هذا الحفظ الهلامي يبقى اجازه غير معتبره والله هو معتبرات الإجازة ال- التي يعني تعتمد عند أهل العلم وأهل الإقراء الذين يحفظون للقرآن هيبته وكرامته وعظمته آه، لا يقبل أن يبدأ ال- الطالب الإجازة مشروع الإجازة وأن يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون حافظا ضابطا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم الله اكبر ده كلام مهم نعم.
لان ده في اشاره آه، يعني ان في استسهال لقصه الاجازه شويه انا شايف كده يعني نعم.
الى حد ما نعم.
ربما حضرتك تقدر هذا الحديث ذو شجون في هذا في الباب موضوع الاجازه لكن نعم.
خلينا في الحصون الخمسه اللي هيودينا للسوق اه والحصول الخمسة هو حفظ وتعب وعمل اللي عليه و- والحصول الخمسة كما اتفقنا اللي هي خمس حصون آه، تجمع بين الورد الأساسي للمسلم حتى لو لم يحفظ القراءة المستمرة الورد الثابت حياة قلبه بالقرآن كما تفضلتم ربيع قلبي آه، ي- يزدهر القلب ب- انه في علاقة بينه وبين كلام ربه سبحانه وتعالى يعني آه، آه، مسألة الوصول لهذه الصورة الصورة بالصاد يعني نعم.
التي آه، آه، عبر عنها آه، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في الحديث ده الدعاء اللي أنا قلته نعم.
اجعل القرآن أن تجعل القرآن عظيم ربيع قلبي الوصول لمرحلة هذا الربيع نعم.
ال- الراحة والاستراحة والروح والريحان الحالة النفسية آه، ودي من مؤشرات الرسوخ يعني دي آه، تدل على آه، آه، يعني آه، رسوخ ال- في أي وقت استدعي القرآن من أي صفحة من أي صورة آه، يجي لي يعني نقول أن الرسوخ سبب من أسباب حصول ذلك متى القرآن كان حاضرا في قلبي آه، طبعا عشان أوصل لرسوخ بيبقى في علاقات كتيرة جدا بيني وبين القرآن مم.
أستمع كثيرا وأقرأ كثيرا وفي الشتاء المطير وبالذات في الإسكندرية آه، مش قلت لها أنا نازل للقرآن الكريم فكل خطوة له محسوبة بإذن الله تعالى فالقرآن منبع بركات مم.
كتاب مبارك فيفتح عليه آفاق عظيمة في الطاعة قيام ليل واستماع وكل الجوارح دي هتشهد له يوم القيامة يا رب ه- هذا الاحتساب وهذا الاستحضار للمعاني دي نعم.
وللأجور دي تقوي الهمة يعني بلا شك طبعا وانه كل ما تخفت الهمة وتذبل فيذكر الهدف ويذكر النعيم المقيم الذي أعد الله سبحانه وتعالى لمن يحفظ القرآن عن ظهر قلب خالص لوجه الكريم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وحسرة من كان باستطاعته أن يحفظ ثم قيل له توقف الصعود توقف لماذا لأنك لم تستمر في الحفظ وبالتالي نعم.
التعامل مع القرآن بشكل عام يعني في نعم.
جملة مختصرة هو آه، الأساس في شفاء الأمراض العصرية اللي احنا بن- التوتر صحيح.
والقلق والخوف من صحيح.
بكرة و- وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين نعم هذا دليل خاص في القرآن والدليل العام كذلك ألا بذكر الله تطمئن تطمئن هو خير القلوب.
الذكر طبعا آه، فهو أعلى أنواع الأذكار مم، نعم ف... فالحصول الخمسة آه، كما اتفقنا تجمع بين ورد القراءة وورد الاستماع وورد التحضير لأن أنا أتجهز لحفظ الذي سأحفظه ما ينفعش أنا أكون بتقولب في حفظ كل سورة مم.
يعني احفظ سورة البقرة 50 يوم ما شفتش آل عمران آه، 75 يوم ما شفتش سورة النساء وهكذا فاجي احفظ بعد ذلك في سورة الانعام ولا سورة الاسراء ولا سورة العنكبوت الاقيها بعيد عني في جفوة بيني وبينها ومحت... وبطالب السورة اللي انا احفظها الصفحة في يوم في ساعة ازاي مش هيحصل الكلام ده فاحنا عملنا يعني حضرتك تقصد الترتيب لا اقصد التجهيز والتحضير لحفظ ال- السورة مم.
ما ينفعش يبقى علاقاتي معدومة مم.
مع ال- آه، الصورة ما بقراهاش ولا يعني أرى المصحف إلا في رمضان أو كده علاقة فاترة علاقة ضعيفة جدا ولما اجي احفظ الصوره اقول انا داخل بقى احفظ سوره الزمر مثلا اه يعني حضرتك عايز تقول ان ان مساله الحفظ غير مساله الورد القراءه لا ال- المفترض ان يبقى ليا ورد أ- اقراه ده يوميا ورد ثابت اه ثابت هو مش- يغذي مم.
وهو وقود الحفظ الله اكبر دي نقطه مهمه اه جداً.
ده من أن من انفع طرق المراجعه كذلك النظر في المصحف بكثره مداومه النظر ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ما شاء الله هذه ال- ال- الختمه بتسند الختمه ديت الله اكبر كثير من الناس من يقتصر على مراجعه غيبا مم.
آه، في آية تسقط منه تماما وهو لا يشعر ويستمر على ذلك في مرة من المرات بيبص على المصحف لا في آية وقعت ايه ده ده ازاي فمحتاج ان هو يجمع بين ختمة آه، مصحف لا يرفع بصره يحرك لسانه فيها حتى آه، يعني يطمئن قلبه ب- بالصورة بتنصحنا او تنصح الامه آه، آه، آه، باوقات معينه للمراجعه لت- مثلا بعد الفجر آه، بالليل في السكون آه، طبعا السهر بالقران له احاديث يعني آه.
يعني الوقت مع... آه، يعني ومن الليل فتهجد به نعم نافله لك مثلا يعني اشارات يعني لو ننصح بأوقات مخصوصة يبقى ننصح بها للحفظ مم.
الحفظ إنشاء الجديد وتأسيس الجديد يحتاج إلى صفاء ذهن فأنفع الأوقات ما قبل الفجر حيث ما- ما الهدوء قبل الفجر بس يكون في عوامل معه معاه اللي هو نايم كويس ومستريح ذهنيا فأنفع الأوقات من حيث الهدوء ومن حيث ج- جمعية القلب وانشغاله بالقرآن الكريم آه، بعد ذلك ما بعد الفجر هذه الأوقات المباركة ثم أي وقت يتاح له الحفظ ويكون صافي الذهن هذا الأساس الله اكبر أما المراجعة فأنا أقول لا تتقولب فيها يعني مشكلتنا مع المراجعة لازم أقعد القعدة ديت وأقفل الأوضة وفي حالة طوارئ بتعمل إيه براجع تراجع إيه ده المفروض تحصيل حاصل مم.
وده اللي إحنا محتاجينه بقى في رسوخ وبنبه عليه في رسوخ عايزين المراجعة ساجية في حياتك ازاي يا دكتور اللي أنا آه هجيب كده الموضوع من ال- من اي مكان المهم مكان؟
احنا ب- بندردش يعني اه اللي بالنسبة لل من الحاجات اللي انا نبهت عليها في رسوخ التزامات لابد ان وثوابت لابد ان تكون في حياة من يحفظ القرآن الكريم مم.
آه، سواء بالحصون الخمسة او بغيرها آه، لابد ان يكون له ورد ثابت متى انتهى من ختمته عاد مرة اخرى مم.
ويحرك لسانه ولا يرفع نظره من على ورد المصحف.
التلاوه ورد تلاوة مم.
بس ما يكونش خافت الصوت يكون مرتلا خاشعا القصد انه يتصل بالقرآن الكريم مم.
والحفظ حاصل تبعا بإذن الله تعالى و- والعشرة مع القرآن سوف تكون حاصلة حلو قوي لفظ ال- ال- المصطلح العشرة مع القرآن نعم ده جميل قوي أسعدني جدا آه، يعني آه، حفظ القرآن عشرة عمر مم.
ما ينفعش ال- ال- اللقاءات الخاطفة القرآن لا يعرف ذلك فكرة الصحبة حتى مذكورة في حديث نعم يقال لصاحب القرآن لصاحب القرآن حب ربنا يرزقنا وتلازم صحبة القرآن آمين مم.
آه، أيضا من الثوابت مم.
الاستماع الممنهج بل وإدمان الاستماع لكبار المشايخ ال- مشايخنا المصريين المدارس الصوتية العظيمة مم.
الشيخ الحصري والشيخ عبد الباسط وكل له يعني يحتاج نظافة إلى يعني.
حلقة كاملة آه.
نتكلم فيه عن آه، يعني يعني الشيخ عبد المذاقات الباسط المختلفة آه طبعا للأصوات.
طبعا طبعا طب أنا عارف إن آه، أجلنا الاتصالات عشان نشرح لكن الناس مش صابرة عايزة آه، ما- هناخد اتصال سريع من السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا أستاذ مصطفى أهلا وسهلا يا مرحبا
مع حضرتك آه، أبو أحمد من آه، البحيرة أهلا يا أبو أحمد وأهل البحيرة الطيبين أهلا بك اتفضل.
تحياتي تحياتي يا أستاذ مصطفى للدكتور آه، ضيف حضرتك الأستاذ الدكتور والدكتور سعيد نعم الله يكرمك ويبارك فيك طمنا بس على الامطار عندكم وال- والشتاء والجو ده عامل والله إيه؟
والله الأمطار متوسطة الأمطار متوسطة يا أستاذ مصطفى مم.
والجو إن شاء الله حلو وجميل وعجبتني الحلقة جدا بتاعة حضرتك وبتاعة ال- القرآن الكريم يا ريت الناس كلها تتجه للمصحف وتتجه لكلام ربنا امين يا رب وعاوزين من الدكتور كده يوضح لنا ازاي ان احنا نقدر نحفظ كلام ربنا مم.
وطبعا لان ال- ال- القران آه، طريق ان شاء الله موصل الى الجنه والى مغفر- إلى مغفره ربنا سبحانه وتعالى نعم، ده وهل شيء.
يا ترى الانسان لو حفظ لو حفظ كميه معينه يحافظ عليها ولا يحاول ان هو يزود العدد ده وطريقه الحفظ ال- ال- المظبوطه اللي هي تحافظ مع مع الانسان على اللي كان عنده من القران والطريقه اللي هو يحافظ بيها على ان هو يكمل المصحف الكريم بارك الله الدكتور فيك.
يفيدنا حاضر.
ان شاء الله وبارك الله فيكم وفي القناة الموفقة المباركة واحنا بندعم ب- ب- ب- بقلوبنا وبدع- وبدعائنا ل- للقناة والقائمين على القناة بارك الله فيهم أجمعين يا شكرك يا رب ابو احمد ربنا يبارك فيك و- ويعزك معانا آه، الضيفه الدائمه الحاجه سناء السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بيك يا حاج اتفضلي ازاي حالك يا ابني انا اول مرة اعمل مشاركة معاك انت يعني والله احنا عندنا كذا حاجه سناء ربنا يبارك لنا لا انا فيهن.
وحاجة سناء ام اسامة اهلا يا حاجه سناء طب كويس ربنا يبارك فيك انا اتفضلي معاك في ال- آه، يعني كنت طالبة صدقة مع حضرتك على الفيسبوك عن طريق اخت خديجة آه، آه، قدوتي أهلاً من بيك.
الجزائر.
أهلاً على راسي.
حضرتك على انا راسي مش عارفة بكلمك وفي كلمني بيكلموك ما اعرفش انا مش سامعك اتفضلي
انا بكلمك وفي عقل بكلم مع مين
معلش الصوت فيه فيه مشكله طب حاولي طب حاولي من ع- تقفي في اي مكان كده عشان الصوت يبقى واضح انا معاك انا بتكلم بس انت انت بتتكلم مع واحدة تانية ما اعرفش لا مع حضرتك انا بقول لك يعني وضحي لنا الصوت عشان بس ي- اه اه نفهم.
معايا لا يبقى خلاص خلاص آه.
خلاص اه اه طيب انا عايزه اسال سؤال اتفضلي انا دلوقتي يعني الحمد لله بقالي بتاع 20 سنه بقرا القران بعد صلاه الفجر ما شاء الله مم.
كنت بقى- بقرا جزء واحد يعني يوميا بقرا جزء مم.
ب- بس انا لما بقرا يا د- شيخ بحس ان انا بتوه
مم.
بتوه يعني ساعة يعني اول ما ببتدي اقرا انا عقلي حاضر ايوه وبقرا كويس وبعد كده احس ان انا خلصت الصفحه ومش عارفه انا قلت ايه قريت ايه وبستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وارجع اقرا تاني آه بس بتبقي واعيه وانت بتقراي يا حاجه سناء نعم بتبقي واعيه يعني ذهنك حاضر وانت بتقري آه، اثناء آه، صح يا القراءه أمور، اه تمام اه اه مم.
اه اه بقول اه يعني اول ما بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسمي بسم الله وبقرا القران يمكن الصفحه الاولى والصفحه الثانيه يعني واعيه قوي ان انا بقرا ايه بعد كده بقرا واخلص احس ان أنا مش عارفه انا قريت ايه مش مش مستوعب وبرجع تاني وبعدين طيب.
اقرا تاني وبعدين بحس اني مش حافظه حاجه يعني انا 20 سنه مم.
لكن لما مثلا اسمع تحذيرات القران الكريم واسمع الشيخ او حد ي- يستدل بآية قرآنية الاقي نفسي بكمل ما شاء الله عليك بكمل طيب.
بس انا فرحانه بقول طب انا ليه عندي احساس اني مش حافظه حاجه مم.
او اني لما بقرا مش مستوعبه حاجه بس عايزه حد يعني يريحني مع الموضوع ده تمام معانا ال- العالم الجليل الدكتور سعيد حمزه جاي مخصوص أيوة، أنا للاجابه على فاكر الاسئله دي والله يا سعيد الله يرضى عليه يا رب آمين.
يكرمه يا رب ربنا يا رب.
يسعدك يا يا حاجه رب.
سناء يا رب يا رب ويجعلنا ان شاء الله كده دايما نتواصل معاكم آمين.
ده أمر على الله.
راسي من فوق على راسنا من فوق اهلا وسهلا بيك نعم اتفضل طبعا هي اسئله في المضمون اللي حضرتك جاي سواء الاخ ابو احمد من البحيره او الحاجه نعم، سناء نعم.
مساله آه، فكره ال- كيف يتم اقبالنا وناكد على حفظنا وما انتهش من واحنا الابتلاء.
ان شاء الله تعالى لو يعني خدنا فكرة شاملة للرسوخ سترد إجابة الأسئلة بإذن تعالى خلال شرحنا بإذن اتفضل.
تعالى حضرتك قلت لي ان ان ده الكتاب مرفوع على ال- النت على طبعا النت ولقيت اقبال كبير على بفضل تعالى تحميله آه، يعني.
نعم مجرد ما نزلناه على صفحة مركز استشارات الحفظ والمراجعة والمتشابهات اللفظية آه، الرابط بتاع التحميل آه، اسمه تاني عشان الساده المشاهدين آه، مركز صفحة- او صفحه آه، صفحة مركز استشارات الحفظ والمراجعة والمتشابهات اللفظية مم.
أول الحمد لله ال- الصفحة فيها أهل القرآن أك- جزاهم الله خير يعني بيشرفونا على الصفحة آه، فبفضل تعالى في أول آه، ثلاث ساعات حصل تحميل حوالي 5000 آه، وخلال أول 10 أيام 35000 تحميل لأن ال- ال- الحمد لله هذا الكتاب وإن شاء الله في طريقه إلى الطبع آه، أجاب سؤالا مهما ماذا أصنع عندي حفظ آه، كما تفضل الأستاذ أبو أحمد عندي حفظ قديم أحافظ عليه إزاي طب أنشئ جديد إزاي وهكذا مم.
فمن خلال ال- البرمجة لهذه الإشكالية لقينا أن حفظ أي حد لا يخرج عن ثلاثة أقسام القسم هو حفظ متين حاضر مثل الفاتحة تمام.
يعني وصفه الدقيق أقدر أصلي بيه في أي وقت إماما مم.
متى طلب مني موجود واحد اللي هو الاتقان الرسوخ بتعبير بتعبير السيوطي يعني آه الاتقان في علوم القرآن انت نعم.
سميته رسوخ يعني وبتعبير النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن الماهر بالقرآن الله.
نعم مهارة مم.
آه، فطن لما يقرأ آه، حفظ راسخ مستقر انا اللفظة دي توقفت عندها شوية في ال- مم.
كلام النبي صلى الله عليه وسلم إيه، إيه، الماهر نعم.
ما قالش السابق ما قالش طبعا الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم دقيق.
فيها اعجاز نعم.
ال- ال- ال- ال- المهارة فيها جانب من الصنعة صحيح الأكاديمية صحيح.
ال- البرمجة صحيح آه، سواء العصبية أو ال- اللي حضرتك بتعمله ف- فهل الكلام ده صح لنا هذا الاستنباط طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المهارة اللي هي نتيجة آه، الحفظ اللي هو مت- يترجم له بالتكرار الكثير والذي دلنا على طريقه النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن مم.
تعاهدوا هذا القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا وأخبر شدة تفلته نعم مش كده وذكر آه، آه، صلى الله عليه وسلم أنه الماهر مع بالقرآن مع السفرة الكرام البر الله أكبر.
مع السفرة الكرام البررة مم.
منزلة رفيعة جدا جدا الوصول إليها آه، ليس بغمضة عين وليس بالنوم وليس بالكسل وليس بالعشوائية في جهد بي- بيبذل في جهد يبذل مم.
وأنا أقول أن الأمر يسير متى يسر الله لك وأصدق الله يصدق البداية صدق مع الله نية.
حقيقة مم.
آه، نية آه، وعزم وقوة في آه، والإصرار في آه، والتصميم على الهدف بتاعي و- في دور للشيطان مع الإنسان في تثبيته عن عن س- أن يسلك هذا الطريق طبعا ال- الشيطان يقعد لنا على كل أطرق الخير خصوصا طريق القرآن آه أنت تحفظ قرآن طب نام مم.
أنت تحفظ قرآن طب تليفون آه، هيتصل بيك هتحفظ قرآن وهكذا يمحص بقى وحتى يثبت ولا لا يثبت أنا بقول كده ليه السؤال ده نعم.
لأن القرآن نفسه يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان وهي دي الرجيم.
العبادة الوحيدة مم.
التي أمرنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة يبقى هو قاعد مستني ده عدل آه، نعوذ انت بالله هتقرا ولا ايه انت نعم.
هتؤمن ولا ايه انت هتزداد ايمانا ولا ايه اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا فهو عارف آه، يعني القرآن القرآن وحضوره في الذي الحياة.
الذي حول البشرية مم.
من الكفر إلى الإيمان من الصلابة وخشونة القلب وإلى بك- بكاء ورقة وكذا أنا بقول القرآن صنع إنسانا جديدا صحيح هو هو, هو صحيح.
ده القرآن نعم
فنعود إلى الأقسام اتفضل.
قسم المهارة مم.
وهذا- اللي هو الحفظ المتين الحفظ المتين وده حظه منك أن تواظب لو احنا اتفقنا من أول الفاتحة لغاية فين أنت حفظك متين ما فيهوش كلمة ما يبقى- ما تتكلمش فيه والله لغاية سورة المائدة خلاص علامة الم... ال- المتانة دي ازاي متى طلب مني ان انا اقرا سردا في صلاه او في غير صلاه القران حاضر ما بقاش خايف ان انا هدخل امام من اي حته في ال... في معروف.
الموضوع موضع اقدر تمام.
اقدر أقو- اقول تمام.
وارتل و- بلا حتى تردد.
ال- الاخوه الائمه يعرفون ذلك مم.
آه، اذا مثلا آه، كان في مسجد لا يعرفه احد ف طب اتفضل حضرتك مم.
فطبعا ما كانش جاهز فيختار اوثق ما يكون من حفظ فيتقدم به هو ده اللي بنقول عليه بقى مم.
القسم الثاني حفظه كويس وباذل فيه جهد لكن في بعض الاشكاليات في بعض الايات أنا طبعا مش عايز اسمي صور عشان بتدخل عليهم مثلا على بعض المشاهدين ع- بالسلبيه اه شوف صوره كذا صعبه اهو قال اهو مم.
لا لا لا كله سهل المشكله بتبقى عندنا احنا فمثلا الصوره فيها اشكاليه في الايه الفلانيه في المقطع الفلاني كذا كذا خلاص آه، ده لا يستدعي اعاده حفظ من جديد لا انا امحص واحدد واشوف ايه المشكله و- واخصص هذه المواضع بمذاكره جديده بتكرار جديد واعاده جديده بدل ما اعاده الصوره كامله لا والله المواضع ديت واسكنها في اماكنها مره اخرى تنتظم الصوره معا آيات, آيات مثلا الميراث في في سورة النساء نعم.
آه، أو بعض الأحكام أحيانا بيبقى فيه شوية فهل هل مثلا من وسائل التثبيت يعني نعم.
الحفظ إن أنا أكتبها آه، مثلا والله بالنسبه ل- ل- لهذا المثال مذكور على وجه الخصوص مم.
من أهم ضوابط حفظه بمتانة فهم ال- التركيبة الوراثية بمعنى آه، فهم جدول الآيات يعني.
نفسها جدول الميراث اه أفهم إيه وإيه وإيه الفهم مهم جدا آه، كمرحلة في مراحل الحفظ لكن لا يقتصر عليه أبدا مم.
لأن الطعام المهضوم أفضل وأسرع امتصاصا من غير المهضوم تمام نعم.
مم. القسم الثالث القسم الثالث الذي لا نعده حفظا ليس بشيء وهذا الذي دائما نقول لصاحبه ارجع فاحفظ فإنك لم تحفظ لكن مش هنسيبه كما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره مم.
لم يتركه علمني فعلمه النبي ده حديث النبي ال- صلى الله عليه وسلم.
ال- المسيء صلاته نعم انت انت ح- حطيت أسقطه على الحفظ آه، المسيء حفظه يعني.
آه فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث ثم اطمئن راكعا ثم اطمئن ساجدا الاطمئنان والتؤدة التسرع غير مطلوب دلوقتي في دورات يقول لك كيف تحفظ القرآن في شهر كيف تحفظ خمس أيام ست ايام طب وايه الغرض هو ده المطلوب مني في حفظ القرآن ولا مطالب بالمصطلح اللي احنا قلناه عشرة عمر اتفاعل مع القرآن صحبة مع القرآن آه رايح جاي مع القرآن نايم أردد القرآن الكريم قايم ماشي في المواصلات مع الناس تلهو وأنا مع القرآن الكريم بس في بعض الوظائف بيبقى من شروطها حفظ القرآن مثله يعني في وظائف بيشترط يعني حفظ ايه ما بقاش فيه ولا ايه والله
في دولة عربية مثلا هيشتغل ايه فبياخدها فيبقى حريص انه عايز يحفظ عشان يسمع في والله الامتحان يعني و- نقول له يعني مثلاً يعني.
احفظ واستمر وتنضبط النية إن شاء الله ببركة القرآن الكريم يقول آه، المحدث الكبير هشام الدستوائي رحمه الله تعالى آه، يعني فيما ذكر ما ظننت أني خرجت في طلب الحديث مرة ابتغاء وجه الله ده هذا تواضعا و- وإخباتا و... فماذا يعلق الإمام الذهبي في سير أعلام الولاء وهذا الكتاب ننصح به طبعا فقال الإمام الذهبي قلت والله ولا أنا يا سلام كأنه ايقظ الامام الذهبي ولكن علق الإمام يدخل الذهبي من باب التواضع آه والإخبات.
نعم علق الإمام الذهبي تعليق ذهبي فقال لكن ببركة العلم يحصل له تحسين للنية حديث يفتح عليه بقراءته فيوقظ فيه واعظ القلب فينتبه النية فيخلص لله سبحانه وتعالى ما شاء الله فه يعني هذه الأقسام الثلاث نعم.
تعاملنا مع القسم الأول حافظ على مراجعتك له كل أسبوع مرة واحدة هذه الروشتة بقى طيب الحفظ اللي فيه إشكاليات ضع- بسيطة مش هنحتاج نعيد الحفظ كله خصص لكل آه، جزء منه لو هو مثلا 12 جزء فيهم إشكاليات كو- يعني استمر في مراجعتك عادي وخد كل جزء وأعطيه نوعا من الاهتمام بصلاة وتسميع للغير وتسميع للشيخ وقراءة في بعض التفاسير لفهم المعاني عيش معاه أسبوعا كاملا وينضبط ما تنضبط يدخل يعني في سياق المراجعة مرة أخرى قويا متينا رائع دكتور لو انا بس- مثلا بسمع ربع ايه معيار ان انا آه، درجة الاتقان يعني طبعا في الامتحانات بيدوا درجات نعم.
ضعيف جيد ممتاز على حسب ال- بتاع الارقام او النمر يعني لكن ايه المعيار لو انا بسمع لحضرتك ربع مثلا واذ استسقى آه، موسى لقومه نعم آه، لو- آه، كم خطأ يعد ده مش حفظ وكم خطأ لو على- بالاخطاء نعم يعد ان انا يعني شبه متقن يعني عايزين ننقض هذه النظرية اصلا دي ده غلط طب كويس انا لأن الأخطاء ما سبب الخطأ هل عن آه، ضعف في تأسيس الحفظ ده ساعتها نعتد بهذا الخطأ مم.
ساعات مثلا هو حد بيسمع روح ايه عم- مخبط له متى انتبه فهو حافظ لكن فهم مش مشكلة مم.
هذا ماهر وحافظ كويس جدا لكن فهم ارهاق جاي بتعتبره بتدخله في المهرة بالقرآن اه الس- السهو حاصل من المهر اه ويعني لكن سريع العود يعني ويعرف أين الخطأ وهذا حدث مع المعصوم صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه وسلم.
عندما صلى ذات مرة وبعدما آه، انتهى من صلاته صلى الله عليه وسلم ما منعك يا أبي مم.
ما منعه أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته ليشرع لنا ماذا نفعل في السهو وفكرة ال- الفتح على الإمام وكده نعم حقيقة طب اسمح لي برضو عادة الاتصالات مع أحبابنا أمة الله السلام عليكم ورحمة الله الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اهلا يا دكتور مصطفى مرحبا. أهلا وسهلا بحضرتك أه، بارك الله فيكم ونفع بكم يا دكتور آمين والله منورين القناه كالعاده أنا أنا طبعا الدكتور سعيد دايماً- حمزة صاحب مشروع رسوخ و- مم.
ان شاء الله زي ما نقولوا احنا تبارك الله عليكم بارك الله فيك نرحب بفضيله الدكتور سعيد حمزه منور القناه وربنا يكرمه ونفعنا نفعنا الله به آمين يا إن شاء رب الله.
العالمين آه، قبل من اطرح السؤال آه، اريد ان اشير الى نقطه انه الرابط بتاع القناه على اليوتيوب اليوتيوب غير موجود يا ريت آه، تسوون آه، هذا المشكل رابط اليوتيوب بتاع القناة آه، في عندك إشكال غير فيه.
موجود اليوم لانه انا متعوده اشوف ال- اشاهد ال- الحلقه على اليوتيوب ما نعم.
عندي دس في التلفزيون مم.
يا ريت تشوفوا لنا هذا المشكل حضرتك أمة الله المغرب مش كده؟
ايوه اه نعم طب سؤالك يا آه، أمة الله سؤالي نعم مم.
نعم سؤالي هو هل طريقه شيخ الكتاب القديم تنفع مع الطفل المعاصر حاليا مم.
وهل هناك صفات مهمه لمحفظ القران الكريم مم.
تجعله محبوبا للاطفال ده سؤال- وجزاكم الله شكرا خير.
ده سؤال ت- تربوي السلام أشكرك عليكم.
جزاك الله خير سؤال عميق يعني هذا يحتاج- الكتاب القديم يعني بشكل برضه سريع لو ي- ينفع يعني آه، الكتاب القديم ينفع بالشكل ال- ال- القديم يط- يتطبق على أولادنا وهل في صفات ت- تجعل محفظ القرآن أو معلم القرآن محبوب لدى الأطفال وبالتالي يحف- يحفظون سريعا هاخد بقى اتصال ون- ونجاوب على الاثنين معهم مين معانا
السلام عليكم جمال علوي أهلا أهلا أستاذ جمال السلام عليكم ورحمة الله
ورحمه الله وبركاته النبي صلى الله عليه الشيخ أقول لا إله إلا الله الأول قبل ما أجاوبك لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول صلى الله الله عليه وسلم اتفضل
آه، مو يا عم الشيخ آه، آه، انا ليا مدام بتصلي مم.
وما بتسيبش ولا فرض ربنا يبارك فيها مم.
الله يبارك فيك وبعدين وهي بتصلي بتشوف الكعبه ما شاء الله وهي في الصلاة يعني مم.
وهي في الصلاه آه، فالحكايه دي ملخبطانه مم.
هل ده ممكن بتشوفها طوالي بتشوفها بالناس اللي حواليها مم.
يعني بتشوفها طوالي بالناس اللي حواليها كل فرد اه لكن ما بتسهاش في الصلاة ولا حاجة يعني بتبقى مركزة لا يعني ما- لا لا بتصلي بس بتشوفها بتشوفها صوره وناس وكله ونور وكله مم. طيب ده سؤالك
اه ده سؤال يعني ده حقيقه
طيب حاضر حاضر يا أخي الكريم ربنا يبارك فيه طيب الله هن- يبارك فيك.
هنحاول نجاوبك على ال- ده ونحيلك بقى على سؤال تاني، لكن حضرتك تسأل. شكرا جزاك الله خيرا مم. إيه- هنكمل بقى الكت- السؤال اللي أمة الله ممكن يعني طب.
لكن نجاوب ولا ن- نجاوب نذكره سريع.
بعد اصل هو في نوع من تفصيل آه، لكن هو خلاصة الكلام طبعا طريقة الكتاتيب مم.
طريقة آه، مباركة فيها من التكرار وفيها ما فيها من أصول الحفظ السليمة مم.
ونرجو أن تعود مرة أخرى وما زالت هي في دول كثيرة من دول المسلمين مم.
آه، في موريتانيا وشنقيط على وجه الخصوص طبعا أهل العلم وأهل المغرب وكذا وطبعا نتائج عظيمة جدا وطبعا آه، بالنسبة لمقومات آه، معلم القرآن خصوصا الأطفال هذه تزيد عن كونه حافظا للقرآن الكريم ولابد أن يكون آه، متسع الخلق اعتقد الامام وصبوراً.
النووي آه، زي ما حضرتك نعم.
قلت لنا له كتاب اداب حما- حمله نعم القران التبيان في أداب حملة القرآن نعم مم.
لكن آه، معلم الصبيان له آه، مفروض خصوصية.
آه، خصوصيات وحقيقة كان في بحث آه، كتبته إحدى التلميذات آه، المباركات آه، الحصون الخمسة للأطفال وهي أصلا معلمة أطفال ومهتمة بالجانب التربوي فذكرت شيئا كثيرا فنحيل السائلة عليه وموجود على النت على الصفحة وموجود رابط خش على جوجل برضه الحصول الخمسه الموضوع.
الحصون خمسة ما للأطفال شاء الله يا مم.
موسوعة كده محلات ما شاء كده.
الله اللهم بارك يعني ده كلام مهم جدا نعم.
آه، موضوع ال- رؤيه الكعبه في ال- في الصلاه مش عارف آه، أقول الله أعلم الله اعلم على اي الاحوال آه، ممكن نحيل السؤال ده على اهل الذكر بعد بعدين مباشره برنامج الفتاوى نعم.
ر- يعني صحيح.
علمائنا ده حقيقة.
آه، يعني أدرى بهذا و- وأعلم يعني نعم اتفضل دكتور نكمل ونلهث وراء الحلقة لحسن هتخلص اه بقى.
نعم آه، اتكلمنا خلاص الحفظ المتين مم.
حفظه أن أراجعه وأواظب على مراجعته كل مرة أو كل أسبوع مرة وأشدد على قضية المراجعة في الصلاة بعض الناس تقول أنا أخاف أصلي فأنسى عندي رهبة وإحنا محتاجين أصلا الرهبة ديت لأن أي نتيجة الصلاة نخرج بها من الصلاة آه، يبقى هو ده الحفظ المتين يعني أنا بقى ه- هصلي بربعين مثلا في الركعة الأولى ما شاء مثلا الله.
لو- مثلا يعني مش أنا طبعا أنا بس ب- بضرب مثل يعني ربنا يعفو عنا جميعا ف فما قدرتش أكمل هو ربع وبعد كده هتلعثم خلاص أنا أخدت ف- يعني أجر أجر الصلاة لكن كانت فرصة للمراجعة واكتشاف أنا ضعيف في إيه أنا أنا عايز أنبه على حاجتين مهمين جدا في قضية الصلاة مم.
أول حاجة أنا داخل أصلي عشان بصلي النية بقى ده الأصل أنا داخل أصلي مم.
لقاء مع الله سبحانه وتعالى خشوع أمام الملك سبحانه وتعالى فالأصل الصلاة مش و- المراجعة يعني لا ده المراجعة حاصلة تبعا مم.
طالما بنقرأ غيبا آه خلاص يبقى أنا ال- ال- الحفظ بيثبت بتكراره غيبا مم.
والصلاة مح- محراب الصلاة هو حكم عادل لا يقبل خطأ وصلاة ده خصوصا إذا كانت آه، صلاة أمام الناس إمامة إمامة أو بالناس يعني ومحراب الليل أشد وطئا وأقوى مقيلا مم.
فالمحراب لا يعرف المجاملة فأقول لكل من يقول أنا حافظ أقول حدثني عن حفظك ما شئت قل متقنا ما شئت كل راسخا ما شئت المحراب يصدق ذلك أو يكذبه شفنا آه، آه، آه، مشايخ كبار جدا وحصل منهم آه، سو- يبقى القرآن مهيمنا يعني ويحصل ممكن خطأ يعني آه، القرآن في قاعدة القرآن غالب ودوت من تربية الله للعبد سبحانه وتعالى للعبد آه، تربية الله سبحانه وتعالى للعبد ان هو قد يرى العبد في نفسه انه صار مفتنا آه، ولا بيغلط في, في, في حرف يعني فيأتي التنبيه اعلم انك بالله حفظك بالله واصبر وما صبرك الا بالله نقول وما حفظك الا بالله سنقرئك فلا تنسى نعم ايه الآية دي يعني هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم آه، أنه سبحانه وتعالى آه، سيقرئ النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينسى ما أقرأه جبريل عن رب العالمين سبحانه وتعالى طب لا تحرك به لسانك لتعجل به قصة الحفظ اهي آه نعم هو طبعا هو هنا إشارة إلى أدب في آه، آه، التلقي من المعلم أن لا يعاجل آه، المعلم آه، القراءة فمتى قرأ المعلم فلينصت له يتعلم آه، و- ولا يبادر المعلم بتصحيح الخطأ فليسمع جيدا ثم يتلو آه، قراءة المعلم هي في طه برضه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه نعم مم.
وهو يعني هذه يعني إشارة لل- للمتعلمين أن آه، ينصتوا إلى آه، نطق ولفظ الشيخ ويصبروا على تعلم و- وينتبه إلى ذلك نعم تمام آه.
قبل ما المخرج يقول لي خلاص طيب.
طيب. أوشكنا اتفضل آه، طبعا ال ال بالنسبة لل- للحفظ بقى الذي ليس بحفظ فنقول له ونحيل له نحيله على أن يحفظ حفظا جديدا بمعنى الحفظ الجديد ونرشح له طريقة الحصول الخمسة لأنها ستجمع له بين القديم وبين الجديد وتجعله في حالة متوازنة آه، ما معه وما أنتجه معه دائما آه، لا يخشى عليه بإذن الله تعالى نعم آه، كتاب رسوخ طبعا آه، آه، موجود على النت كما اتفقنا وقد آه، قدم له فضيلة الشيخ الدكتور خالد حسن أبو الجود و- وهو من ال- اللي عايز يحمله المحققين.
موجود موجود كتاب رسوخ اللي هي آه، منهج أو برنامج ال- آه.
ال- الحفظ و- آه.
والإتقان يعني ولي يعني أخ حبيب آه، يعني جزاه الله خيرا أعد لها خرائط ذهنية وطبيب نف- نفسي فماهر في إعداد هذه الخرائط ما شاء الله فأسرى الكتاب بهذه الخرائط والخرائط موجودة ملونة مع الكتاب مم.
فستبلور الفكرة بشكل جيد جدا وترسخ الفكرة برسوخ في القلب آه، أيضا آه، نقول آه، من الأمور التي ينبغي الانتباه لها آه، قبل أن أنسى يعني احنا في- و- و- وربما نختم ب- بهذه الجملة يعني آه، آه، طبعا في الصلاة قلنا أنا داخل أصلي ما احطش مصحف قدامي وإذا نسيت أو نسيت أمامي حلول كثيرة إما أركع أو أنتقل الآية التي بعدها أو أنتقل لمقطع آخر أو لسورة بعدها يجوز والأمر في ذلك واسع كما أفتى مم.
فضلاء المشايخ والعلماء الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وغيرهم يعني.
مم.
آه، أنا أحب يعني طبعا ال- الوقت كما يعني ذكرتم الوقت للأسف مداهمنا انتهى واحنا ان شاء الله نتمنى يكون في لقاء اه ثاني.
فلكن احب يعني ان اطيل يعني دقيقتين هو مش دقيقتين هنستحمل دقيقتين لان الوقت خ- دقيقة.
طيب آه، آه، انا يعني.
عارف ان في ابيات مهمه جدا في منظومه يعني من خدمه الكتاب اخ فاضل آه، الشيخ عبد الله بن نجاح الطاجن وهو مم.
اخ آه، يعني مصري من المنوفيه مم.
ويقطن بالسعوديه الان فجزاه الله خيرا آه، اتحفنا بابيات آه، متقنه مم.
في آه، يبلور مهمات طب- طب رسوخ نو- نقول على طول نقول على طول احنا آه.
احنا استفدنا ان هو من المنوفيه نعم.
عشان اهل المنوفيه احبابنا ما يزعلوش يعني ويفرحوا بيه وانا احب اتلف المشاهد والسامع نعم يقول عبد الله في ابتدائه حمدا لربنا على عطائه مصليا مسلما على النبي ومن لهديه المبارك اجتبي ومن لهديه المبارك اج- آه، ومن لهديه المبارك اجتبي وبعد فليعتنى بالشموخ منظوم ما ي- يهم آه، عفوا وبعد فليعتنى بالشموخ منظوم ما يهم من رسوخ ألفه سعيدنا فأحسنه رباه فانفع وتقبل وامننا المطلب الأول تقسيم المحفوظات حسب مستوى الحفظ مم.
وقسم المحفوظة حسب مستوى إتقانه فذا أساس المحتوى فالحفظ إما متقن مؤكد أو غير متقن ولكن جيد أو ليس حفظا فليعد من حيث جاء وليتخذ نهج الكرام منهجا المطلب الثاني تمحيص الحفظ والمحفوظات وفهرستها ومحص المحفوظ ولتفهرسي على الذي قد مر ثم أسسي بقوة وجلد ودقة وكل ذي حق فأعطي حقه المطلب الثالث ما يجب التزامه والمواظبة عليه للضبط والإتقان بالعين واللسان ورد كتبعه ولا يكن هذا هو المراجعة وأدم استماعه يا سائلي من أهله المشايخ الأفاضل وصل بالمحفوظ فهو أدعى لضبط حفظ وأجل قطعا وإن نسيت آية فلتركعي أو, جاوز أو جاوزنها فذا لم يمنعي سمع على متقن أو من يعرف قراءة وليس من يصحف المطلب الرابع والأخير ما ينبغي فعله تجاه كل قسم من المحفوظات مم.
المتقى نقرأ كل سبع غيبة والحفظ للوقت اتخذه دأبا واقرأه في الصلاة أو في غيرها يا حظ عبد فائز بخيرها الله وغير متق- متقن فلا تعجلي وغير متقن فلا تعجلي في ضبطه وحددا وفصلي أما الذي ليس بحفظ أصلا فارجع لحفظه وزده وصلا حمدا لمن على الرسول صلى صلى الله عليه تبارك الله على وجل الله أكبر جزاكم احنا خير.
دي فيها رائحة وعطر تحفة الأطفال أو متن الشاطبية نعم.
على هذا النسق يعني الأخ الكريم جزاك الله خير يعني ألف هذا ونعتذر على الإطالة على ربنا يبارك فيك واسعدتنا دكتور سعيد حمزه جزاكم الله وانا خير.
بقى احيل للساده المشاهدين كل طالبي القران وحفظه على آه، كتاب رسوخ فيه البرنامج للمساعده على الحفظ والاتقان بالتفصيل السريع اللي قاله لنا آه، دكتور آه، الحبيب دكتور سعيد حمزه اللي جاي لنا من اسكندريه في الشتاء الشديد وفي ال- في المطر ربنا يجعله في ميزان حسناته ويعني بشكر حضراتكم وكل من تواصل معنا وكل من دعا لنا وكل من دعونا له أسأل الله أن يجمعنا دائما على خير ونلتقي بإذن الله تعالى الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل في نوافذ آه، عبر إطلالة جديدة على قضية جديدة آه، من قضايا آه، الإسلام العظيم أترككم في أمان الله وأمني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Till